والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة أنا هتكلم مع حضراتكم على موضوع يهمنا جدا وبيعتبر من ضمن الحاجات اللي بتخ... في حياتنا كلنا بنعاني منها وكل يوم في لينا استفسارات عنها وهو موضوع أسباب ضعف الإبصار في الإنسان الأسباب دي ممكن يكون لها حاجات خلقية ممكن تكون حاجات نتيجة لأمراض بي... يصاب بها الإنسان أثناء حياته قبل ما أتكلم في النقطة دي الحقيقة أنا عايز أتكلم عن العين نفسها ان ربنا سبحانه وتعالى خلقها كافضل كاميرا ممكن تخلق وممكن تتعمل في الدنيا فالعين فيها مجموعه من العدسات العدسات دي لما الانسان بيبص لاي شيء قدامه بتركز الصوره بتاعت هذه الاشياء وتكونها و تجمعها على فيلم حساس في العين من الداخل وهو الشبكيه وبعدين الشبكيه دي بتحول الصوره دي الى إشارة كهربائية بتنتقل عن طريق الأعصاب إلى المخ مراكز المخ بتاخد الصورة وتفسرها وتبينها وتشرحها للإنسان لو حصل خلل في أي حاجة من هذا الجزء من أول العدسات اللي في قدام اللي هي القرنية والعدسة داخل العين الشبكية أو الجهاز العصبي اللي بينقل الصورة إلى مركز الإبصار في المخ أو مركز الإبصار في المخ أي خلل في هذه الأجزاء ممكن يؤدي إلى حدوث ضعف في الإبصار فعندنا من ضمن الأسباب الخلقية أن ممكن أحيانا الطفل بيتولد ويكون عنده مياه بيضاء خلقية يعني العدسة اللي ربنا خلقها داخل كرة العين طبيعي بتبقى شفافة بيتولد الطفل وبيكون في عتامة في هذه العدسة من ضمن العيوب الخلقية تانية ان الطفل ممكن يتولد ويكون عنده ارتفاع في ضغط العين اللي هي المياه الزرقاء الخلقية السبب الثالث ان الطفل ممكن يتولد ويكون عنده عتامة في القرنية اللي هو الجزء الشفاف الامامي من كرة العين إلى جانب عيوب خلقية كثيرة ممكن بتكون موجودة في الشبكية أو الجهاز العصبي للطفل كل دي أسباب خلقية ممكن الطفل بيتولد بيها وبتؤدي إلى حدوث ضعف في الأبصار بالنسبة للإنسان بعد كده لما بيكبر ممكن يصاب برضه بأمراض مشابهة للأمراض الخلقية زي إحنا ما كلنا بنسمع عن المياه البيضاء اللي بتيجي مع الشيخوخة أو المياه البيضاء اللي بتيجي نتيجة لإصابة للعين وبنسمع كمان عن المياه الزرقاء اللي ممكن بتيجي للإنسان فوق سن الأربعين أو الخمسة وأربعين في عيوب في أمراض تانية كثيرة ممكن بتصيب الإنسان زي مثلا الواحد يجيله ميكروب في الجسم ممكن يكون بكتيريا ممكن يكون فيروس وبتؤدي إلى حدوث قرح في القرنية اللي هو الجزء الشفاف الأمامي من كرة العين ولو ما انسان ما راحش للدكتور وتعالج العلاج المظبوط في الوقت المناسب بينتج عن هذه الالتهابات قرح وعتمات في القرنيه ممكن الانسان يكون مصاب بمرض عام والمرض العام ده بيؤثر على العين واشهر هذه الامراض هو مرض السكر اللي هو نتيجه لارتفاع السكر في الدم بيؤدي الى حدوث مضاعفات كثيره بتحصل في العين اكثرها بيكون في الشبكيه اللي هو الفيلم الحساس اللي احنا قلنا عليه اللي موجود داخل العين بيعمل ارتشاحات ويعمل نزيف ونزيف متكرر ولو المريض ما اهتمش بتنظيم السكر واهتم بأخذ العلاجات المناسبة في الوقت المناسب ممكن ينتهي به الحال إلى فقدان كامل في الإبصار من ضمن الأمراض العامة برضو ارتفاع ضغط الدم معروف عنه أنه برضو بيأثر على قاع العين والشبكية وممكن يؤدي إلى حدوث نزيف وارتشاحات وفقدان في الإبصار الحاجة الثالثة برضو الكلى يعني مرضى الكلى والفشل الكلوي معروف عن المرض الفشل الكلوي انه لو ما تعالجش والمريض عمل غسيل الكلوي في الوقت المناسب ممكن قوي بيأثر على العين وقاع العين ويؤدي الى فقدان في الابصار. في امراض موضعيه في العين ممكن تؤدي كذلك الى ضعف الابصار او فقدان الابصار ومن اشهرها هي الالتهابات اللي بتحصل داخل كره العين. في احنا العين في من قدام عندنا النني والنني ده عباره عن في القزحيه اللي هي بيبقى لونها بني او اسود وبعدين في باقي ليها داخل كره العين هذا الجزء اللي هي المشيمه والقزحيه لو حصل فيهم التهابات بنسميه التهاب قزحي داخل العين والالتهابات القزحية معروف عنها أنها بتيجي مع الأمراض الروماتيزمية كثيرا معروف عنها أنها بتيجي كمان مع الميكروبات يعني الواحد لو تعرض لميكروب سواء كان بكتيريا أو فيروس أو فطريات ممكن جدا بتعمل التهابات في القزحية وهذه الالتهابات لو ما عالجتش بالعلاج المناسب في الوقت المناسب ممكن بتنتهي بالمريض إلى فقدان في الإبصار من ضمن الحاجات اللي ممكن بتؤدي إلى ضعف الإبصار أو فقدانه هو تعرض العين إلى الإصابة يعني الإصابة سواء كانت إصابة عادية خارجية على العين أو كانت إصابة نافذة ممكن بتؤدي إلى حدوث عتمات في القرنية ممكن تؤدي إلى حدوث عتمات في عدسة العين اللي هي المياه البيضاء ممكن بتؤدي إلى التهابات في القزحية وممكن في النهاية بتؤدي إلى انفصال في الشبكية أو نزيف داخلي في العين وكل هذه التغيرات أو الأعراض اللي بتنتج من الإصابة كلها بتنتهي في النهاية إلى ضعف أو فقدان في الإبصار إذا البني آدم بيبقى عرضة لحاجات كثيرة جدا تؤدي إلى ضعف الإبصار نيجي بقى ونشوف إيه اللي ممكن نعمله للمريض اللي حصل عنده ضعف الإبصار طبعا أهم حاجة هو أن المريض ده لازم يتوجه إلى الطبيب المختص علشان نقدر نشخص المشكلة اللي حصلت عنده في الوقت المناسب ونديها العلاج المناسب حتى لا نصل إلى مرحلة يعني يتعذر معها الشفاء أو العلاج فمثلا احنا عندنا من ضمن حاجات اللي هي مشهورة جدا عن ضعف الإبصار اللي احنا بنسميها علميا اللي هي عيوب انكسار العين يعني اللي احنا زي ما بنقول عنده قصر نظر عنده طول نظر عنده استجماتيزم هذا المريض العدسة أو اللي هي بتاعة العين أو الكاميرا بتاعة العين ما بيبقى فيها خلل في التكوين الخلل ده بيخلي الصورة اللي احنا بنبص لها وبنركز عليها ما بتتجمعش على الشبكية المريض اللي عنده مثلا قصر نظر بتبقى كرة العين بتاعته كبيرة فبنلاقي ان الصورة بتتكون قدام الشبكية فبنديله عدسة بتبقى بالناقص علشان تجمع الصورة على الشبكية والعكس المريض اللي بيعاني من طول نظر الصورة عنده برضه ما بتتجمعش على الشبكية ولكن بتتجمع خلف كرة العين بنديله عدسة بالزائد علشان نجمع الصورة المريض اللي عنده استجماتيزم اللي هو عدم انتظام في سطح العين وفي تكور سطح العين هذا المريض بنديله نوع تاني من العدسة بنسميها العدسة الاسطوانية علشان نقدر نجمع الصورة على الشبكية إذا لما بيكون في خلل في العيوب أو عيوب في الانكسار بتاع العين ممكن نصلح هذا الخلل بالنظارات الطبية من ضمن الحاجات الشائعة واللي احنا طبعا معظم الناس عارفينها ويجربوها واستخدموها هو استخدام العدسات اللاصقة لإصلاح عيوب انكسار العين واستخدام العدسات اللاصقة أنا الحقيقة أحب أوي أوجه انتباه حضراتكم إلى أنه هذه العدسات سلاح ذو حدين إلى صحيح أن العدسة ممكن تكون وسيلة من وسائل إصلاح عيوب الانكسار ووسيلة كويسة جدا إلا أنها ممكن تكون سبب لنقمة وسبب لمرض شديد قد يصيب العين وينتهي بالعين إلى فقدان الإبصار لأن العدسات اللاصقة دي بنلبسها على سطح القرنية من قدام وبتبقى ملامسة لسطح العين ولازم يكون اللي يوصف هذه العدسات هو دكتور عيون متخصص لأن للأسف الشديد أصبح في شائع الآن أن العدسات اللاصقة بيوصفها ويصرفها بعض الناس ليس لهم أي علاقة بالطب يعني مثلا سمعت ان في بعض للاسف بعض اللي هم شغالين اللي هم في الشعر الكوافيرات والحاجات دي ان هم بيوصفوا عدسات لاصقه للناس وده يعتبر خطأ شديد جدا وحتى كمان بيخالف قوانين وزارة الصحة ونقابة الأطباء في قوانين بتمنع وبتحذر من انه اي حد يصف عدسه لاصقه لازم يكون طبيب متخصص علشان احنا عارفين ايه المضاعفات اللي ممكن بتصيب المريض من هذه العدسات ومن اكتر الحاجات الشائعه انه العدسات اللاصقه لازم الشخص استخدم عدسه معينه فهذه العدسه تبقى ليه هو ما تتنقلش من شخص إلى صديق أو من أخت إلى أختها لأن ممكن جدا العدسة تنتقل من عين إلى عين بميكروبات ولما انتقلت بهذه الميكروبات ممكن بتؤدي إلى حدوث أمراض وتؤدي إلى حدوث قرح في القرنية قد تؤدي إلى فقدان إبصار لهذه العين ومن أشهر هذه الوقائع اللي احنا بنشوفها والحقيقة بنبقى في غاية الحزن بسببها انه بتيجي بعض الفتيات في سن الشباب وبيكون عندها مناسبه وبتروح لكوافير وبعدين او كوافيره وبتديه عدسه ملونه للاسف بتكون استخدمت قبل كده مع اشخاص اخرين وشائع جدا ان هذه في معانا اتصال كده نسمعه الاستاذه منى اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك معاكي اهلا اتفضلي حضرتك
حضرتك انا كنت اتخبطت في عيني زمان ايوه وحصل لي عمليه عتمه في الشبكيه ووصل لحد ان هو اتاثر العصب بعد ثلاث عمليات يعني حضرتك تقصدي عتمه في الشبكيه ولا في القرنيه لا في ال... يعني عتمه على في العين من قدام اه يبقى في القرنيه في القرنيه اه اتفضلي يا استاذ حضرتك كنت عالجت بادويه ضغط كتير وعمل وعملت ثلاث عمليات مي آه ميه وعمليه آه اخر عمليه عملتها حاجه لضغط العين يعني ايوه وضغط العين برضو لسه زي ما هو بيعلى وباخد ثلاث انواع قطره ودايما بقى بيحصل لي بحس ان في عيني حرقان وزي الرمله كده ودايما حمراء ومنكس الجفن نازل تمام تمام فده بيضايقني يعني موضوع الابصار هو انتهى من زمان يعني حضرتك بشوف بنص عين كده من الجنب ايوه بس فهو ده بي بيضايقني جامد يعني الحاله ديت هو طبعا ربنا معاك يا رب وربنا الحمد الشافي لله لانه أو ده حاجه مثال من الامثله الحقيقه اللي انا كنت لسه بقولها ان آه.
اصابه العين ممكن بتؤدي الى مضاعفات وتؤدي الى مشاكل في العين قد تنتهي الى بفقدان الابصار نتمنى ما يكونش فقدان بالنسبه للاخت منى ان شاء الله انما واضح من كلامها ان الاصابه كانت شديده وادت لحدوث عتامه في الجزء الامامي الشفاف من العين اللي هو القرنيه ومش عتامه وبس واضح ان الاصابه كانت شديده وادت الى حدوث التهابات ومشاكل داخليه في كره العين ادت الى حدوث ارتفاع في ضغط العين اللي هي المياه الزرقاء وواضح من كلامها ان هي اخذ عملت ثلاث عمليات علشان خفض ضغط العين وللاسف ان الحالات دي احيانا بيبقى علاجها صعب وحدوث استجابه او تحسن من الجراحه من اول مره ده غالبا ما بيبقاش آه، سهل فبنكرر العمليه بعمليه واثنين وثلاثه وبطريقه وباثنين وبثلاثه بنحاول نساعد بيه علاجات زي ما الاخت منى بتقول انها بتاخد ثلاث انواع من القطرات وبالرغم من كده في مشاكل وفي تعب فزي ما هي قالت دلوقتي ان الاصابه فعلا ممكن بتؤدي الى مشاكل كثيره هي الحاله يعني هي يمكن وصلت لمرحله انه في فقدان او شبه فقدان في الابصار انما انا برضو بقول لها انه يمكن يكون لسه في بصيص من الامل في انواع كثيره من الجراحات دلوقتي يا اخت منى بتتعمل للحالات اللي مماثله لحالتك آه، وطبعا في الاول والاخر ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي انما في انواع كثيره من الجراحات الحديثه اللي بتتعمل لهذه الحاله ولو ربنا وفق وقدرنا نتحكم في ضغط العين ممكن بعد كده تتعمل عملية لاستبدال القرنية اللي هي الترقيع القرنية بحيث ان العتامة اللي جت في القرنية تستبدل بجزء بقرنية شفافة آه، من احد المتوفين وفي الحالة ديت ان شاء الله ممكن هذه العين آه، ترى ما بقولش انها هتشوف زي ما كانت بتشوف زمان انما ممكن ترى ولو رؤية مقبولة بالن- بالنسبة لها ان شاء الله يعني ارجو ان برضو ما تفقدش الامل وان الاخت منى ممكن تعرض روحها على احد المتخصصين في علاج المياه الزرقاء أو الجلوكوما وإن شاء الله ربنا يوفقها وتجد البديل أو تجد حل لهذه المشكلة اللي هي بتحكي عنها في معانا اتصال تاني الأستاذة أسماء الإسماعيلية اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتور أنا الصبح لما بصحى من, من النوم كده بحس إن السقف كله منقط أسود كده وعيوني ساعات بتخر كده وبتبقى حرقان أيوة يا فندم بس هي دي شكوى حضرتك يعني إيه؟
دي شكوى حضرتك مفيش حاجة تاني؟
آه لا يعني لا لا هي بس عند عين ال ال ال اليمين بتبقى ساعات كده وانا بتفرج على اي حاجه ولا لما بقرا حاجه كده بحس بالم فيها شديد وانا لما بصحى من منامي كده احس بسقف الاوضه كله منقط اسود كده هسالك سؤال انت سقف نعم. الاوضه عندك مدهون ابيض صح اه مظبوط حضرتك برضو لو فك... لو بصيتي للسماء بالنهار بتحسي او تشوفي اللي هي برضو نقط سوداء ولا ما حصلش لا ما جربتش لا ما جربتش نفسي والله طب النقط السوداء ثابته ولا بتتحرك؟
لا ثابته
يعني حضرتك لو بصيتي حبه كده وصبرتي بتلاقيها تتحرك من مكانها ولا ثابته؟
لا ثابته ثابته وبعد شويه كده بعد ما اقوم ويعني بعد شويه من ما اصحى من منامي كده لا
ماشي هقول لحضر يعني ه... ه... يعني هفسر لحضراتكم او للاستاذه السائله الموضوع انا زي ما قلت ان العين عامله زي الكاميرا كاميرا التصوير وبالتالي الكاميرا دي فيها عدسات من قدام اللي هي القرنيه الجزء الشفاف من سطح العين وبعده في كاميرا في عدسه تانية موجوده داخل كره العين شفافه اللي بيجي لها مرض المياه البيضاء العدستين دول بيجمعوا اي صوره بنبص عليها على الشبكيه انما ورا العدسه بتاعت العين تجويف العين من الداخل بيبقى مليان بجسم هلامي الجسم الهلامي ده انا بسميه الجسم الزجاجي او الجسم الهلامي ده طبيعي ربنا خلقه شفاف وبالتالي الصورة اللي بتتكون بالعدسات الأمامية بتتجمع وبتتجمع على الشبكية من ورا لو حصل أي عتمات كانت موجودة في الجسم الزجاجي هذه العتمات بتؤدي إلى أن الشخص بيشوف نقط سوداء قدامه خصوصا لما يبص على سطح يكون لونه أبيض أو لونه يكون فاتح زي ما الأستاذة سائلة ما بتقول فالسبب أو تفسير هذه الظاهرة هو وجود عتمات في الجسم الزجاجي بتاعة العين وهذه العتمات قد تكون ثابتة قد تكون متحركة هي بتقول بتشوفها ساعة ما بتصحى وبعدين لما بتقوم بتختفي تفسير ذلك ان الواحد وهو نايم العتمات دي بتبقى سابحة في الجسم الزجاجي فلما بقوم وببص بقدر اشوفها قدامي وانا باصص على السقف او السطح الابيض بعد ما بتقوم والراس بتترفع هذه العتمات بتبتدي تنزل وتتجمع في العين من اسفل فلما بتتجمع في العين من اسفل بتبتدي تبعد عن الصوره اللي بتتكون على الشبكيه عشان كده بعد كده هي ما بتشوفهاش. هذه ظاهره حتى بعض الناس بيسموها ذبابه الطائره منتشره جدا ولها اسباب كثيره ولكن هو في النهايه بيبقى عتمات نتيجه لتحللات في الجسم الزجاجي لها علاجات ممكن بتساعد على سرعه امتصاصها وعلى اختفائها انما ما بتخوفش ما فيش أي قلق من ناحيتها إلا إذا لو الواحد شاف هذه العتمات وشاف معها زي فلاش كاميرا أكن كاميرا كده احنا بنستخدم الفلاش للتصوير لو شاف مع هذه العتمات السوداء زي ما يكون فلاش نور بينور لا دي بنعتبرها انذار معناه انه في حاجة بتنبه حتة في الشبكية من الخلف ومعناها انه لازم هذا الشخص يتوجه لدكتور عيون يفحصه ويفحص له قاع العين ويطمن ان مع هذه العتمات مفيش مشكله في الشبكيه لانه احيانا بيبقى في معاها قطع في الشبكيه والقطع ده بيبان في صوره الفلاش بتاع النور اللي انا بقول عليه اذا لو كان معاها فلاش نور لازم نروح لدكتور عيون يفحص قاع العين ونطمن ان ما بيكونش فيه مشكله في الشبكيه هي نفسها كعتمات بس ممكن لها علاج وبتاخد وقت وبتروح إنما لو في مشكلة أخرى موجودة مع هذه العتمات لازم نتوجه للمختص لعلاجها في الوقت المناسب نرجع تاني للي انا كنت بتكلم فيه طب معانا اتصال الست ام محمد اهلا وسهلا اتفضلي حضرتك السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله اتفضلي ازاي صحتك يا دكتور ربنا يخليك يا رب الحمد لله يا رب يخليك وبارك في اجرك يا رب ويخفف عملك يا كما بقول رب لك إيه؟
كلنا يا رب اتفضلي ربنا حضرتك يخليك فضلك الله انا عندي عين كده بت- بتجيها سخونه ولا مؤاخذه ما كنتش احط ايدي كده من فوق فيها ما ت- ما تبطلش لا مؤاخذه سخونه واحط ميه عليها ميه كده وبعدين سخنه على طول
الميه حضرتك بتحطيها بتبقى ميه بارده ولا ميه دافيه م- لا ميه بارده وبعدين في حاجه كده صع- حاجه في روح كده ثمره في بال عيني على طول رفعت وشي كده لسما زي انت ما قلت للاخت اللي قبليه كده بتحرك جبال عيني على طول عينيا يعني تعبانه وسواقها تتكسر كده ما اعرفش افتحها
ما هو يمكن حضرتك لو كنت سمعت الاخت السائله قبلك كانت برضه اه بس الشكوى هكلمك مشابهه معلش اه شك... شكوى اللي هي وجود الحاجه السوداء اللي بتتحرك قدام العين اه اه وأنا كنت طيب لسه- في- اتفضلي حضرتك عندي بنتي فضلك الله عندي بنتي انا كده في يعني عندها 16 سنه طب عينها أقو- بتعرف كده اجاوبك على الاول الغفلة.
طب على أو- أ- اجاوبك الاول بالنسبه لشكوتك اتفضل هي انا حضرتك- بكتب عشان اسالك تاني ايوه بالنسبه للنقطه السوداء اللي ح- والحاجه السوداء اللي بتتحرك كنت لسه بقول بنسميها الذبابه الطائره وسببها آه.
تحللات في حاجه زي الجل كده او الجيلي موجوده داخل العين اللي هو اسمه الجسم الزجاجي دي مفيش خوف منها الا لو في معاها زي فلاش نور بينور لو آه.
كانت هي بس ما تقلقيش مفيش خوف وهي بتاخد وقتها وبتروح يا رب يبارك بالنسبه لك يا لاحساس رب.
حضرتك بسخونه على العين دي واضح ان هي آه.
العين اكيد فيها شيء من الحساسيه والالتهابات عشان كده لما بتحط شيء بارد بترتاح اه طب فدي عندي محتاجه بنتي- صراحه انه المفروض حد يشوف حضرتك عشان يشوف السبب ويعالج السبب عشان ان شاء الله ترتاحي بالنسبه طب لبنت عندي حضرتك بنتي- سلامتها اتفضل. اه طب عندي بنتي انا عندها 22 سنه كده تحس بعينها بتضيق على طول وتقول لك النظر ضعيف شويه والتانيه عينها بتورم على طول كده واحده واحده
ايوه طب آه.
هل هي توجهت لدكتور عيون قبل كده وشاف في لا فعلا والله ضعف يا دكتور لا ما راحتش بس انا عايزه رقم حضرتك هي ما راحتش اه
آه.
يعني وحضرتك بقى ممكن تاخديه من ال- هنا من الناس يعني او من الاساتذه اللي موجودين انما يعني انا رايي من شكوى حضرتك ما دام هي حاسه ان الرؤيه عندها ابتدت تضعف المفروض تتفحص ويتشاف ايه السبب علشان تتعالج الامور ما تتفاقمش وتبقى مشكله كبيره وربنا الشافي يا رب ان شاء الله آه، برجع بحضراتكم تاني لموضوع آه، سوء استخدام العدسات اللاصقه آه، وبحذر جدا جدا لانه للاسف الشديد احنا شفنا حالات ومعظمهم كلهم بيبقوا بنات وفي سن الشباب جدا 20 18 22 بتيجي وعندها مشكله ضخمه جدا في العين في خراج في النني او في القرنيه جالها ميكروب شديد نتيجه لاستخدام عدسه بتاعه شخص اخر ولل... فده شيء خطير جدا ب... ب- زي ما بنقول بننور النور الاحمر وبنقول ان وبنحذر جدا جدا جدا ارجوكم اولا استخدام العدسه لازم يكون من دكتور متخصص علشان يوصف العدسه المناسبه للعين المناسبه بعض العيون اللي بتعاني من امراض الجفاف والحساسيه الشديده المفروض انها ما تلبسها عدسات بعض العيون ممكن تستحمل نوع معين من العدسات وما تستحملش النوع الآخر فأرجوكم آه، يعني في دكاترة متخصصة ممكن جدا يساعدوكم ويرشدوكم إن كنتم ممكن تلبسوا أو ما تلبسوش ولو هتلبسوا أي نوع وإيه ال ال ال ال المفروض الطريقة طريقة الاستخدام إيه الرعاية العدسة إيه الاهتمام بيها إيه تنظيفها تعقيبها آه، الكلام ده كله لازم نمشي عليه مظبوط لتجنب المضاعفات آه، نيجي للطريقة الثالثة اللي بتستخدم لعيوب لإصلاح عيوب انكسار العين اللي أصبحت منتشرة دلوقتي قوي اللي هي استخدام أشعة الليزر اللي بنسمع عنها بعمليات كثيرة يمكن أشهرهم اللي معظم الناس عارفاها اللي هي عملية الليزك فدي عملية من عمليات هي عمليات كثيرة جدا بنستخدم فيها الليزر بطرق آه، مختلفة لإصلاح عيوب انكسار العين وهي زي أنا ما بقول وبقولها وبكررها هي عملية جراحية لأنه بعض الناس للأسف واخدين فكرة على أنها حاجة بسيطه ده انا هروح للدكتور في خلال دقيقه دقيقتين هو قال لي ان انا دقيقه دقيقتين هترمي النضاره وتبقى زي الفل وعمرك ما هتعاني من حاجه تاني والكلام ده كله ارجوكم التبسيط الزائد في الطب ممكن يكون مش مظبوط هي عمليه جراحيه بنستخدم فيها الات جراحيه مش كل الناس ينفع يتعمل لهم مش كل الناس ينفع يتعمل لهم نفس الطريقه لها مواصفات معينه وضعت في العالم كله وموضوعه ومقننه عندنا برضو من وزاره الصحه ونقابه الاطباء ومقننه عالميا وعلميا ان المفروض المريض اللي يتعمل له او اللي ينفع يتعمل له هذه الطريقه لازم يكون سنه كذا لازم يكون ضعف الابصار عنده نوعه كذا درجته كذا العين حالتها كذا في فحوصات معينة بتتعمل على سطح العين وعلى القرنية وهذه الفحوصات تقول ينفع يتعمل له ولا ما ينفعش هل لو اتعمل له إن شاء الله بإذن الله هيتحسن ويبقى كويس ولا هل هيدخل في مضاعفات في معانا اتصال طب أه. اهلا وسهلا ست ام وليد اتفضلي حضرتك السلام عليكم السلام عليكم, عليكم السلام ورحمه الله ازي حضرتك يا الله دكتور الله يسلمك يا فندم اتفضلي الله ربنا يكرمك من فضلك انا عندي 48 سنه آه عندي السكر بس بدا آه عينيا الكلمات القريبه والارقام ما بقتش اعرف اقراها آه بتكون في حاله اهتزاز يعني ممكن اول ما ابص اشوفها بس بعد كده تتلخبط كلها على بعضها تمام يا فندم بس دي شكوتي ماشي يا ستي حاضر طب هسال حضرتك سؤال حضرتك معايا انا مع حضرتك السكر أوه. منتظم ولا مش منتظم لا مش منتظم اه امم طب ده مهم قوي قوي واكيد قالوا لحضرتك ان السكر انتظامه مهم اه لا هو ما بيبقاش منتظم معايا يعني اوقات بتبقى قليل واوقات كتير يعني بيبقى مش ماشي معايا مظبوط يعني ساعات يبقى عندي زي هبوط وساعات بيبقى ارتفاع ممكن يكون والله ساعات مش من الاكل ممكن تكون نفسيا ممكن تكون من الاكل برضو يعني بيبقى ساعات كده وساعات كده السكر بقاله كام سنه عند حضرتك يعني بقاله بتاع اربع سنين مثلا بس يعني اه لا مش, مش طول عمري زمان. اربع سنين او خمس سنين بالكتير يعني طب حضرتك بتاخدي انسولين ولا اقراص لا باخد Amaryl اللي هو آه 3 جرام يعني بتاخدي اقراص شوفي هو يعني اجاوب على حضرتك ان السكر له التاثيرين على العين وعلى النظر في تأثير بيبقى تأثير يعني مباشرة يعني مستوى اختلال أو خلل مستوى سكر الدم بيعمل خلل مباشر ولحظي في النظر يعني ممكن جدا لدرجة يمكن حضرتك لما يعني تبقي بقى خبرة قوي في موضوع السكر أكتر من أربع سنوات لو سألت حد السكر عنده 10 15 سنة يقول لك أنا بعرف سكري منتظم ولا مش منتظم من نظري يعني لهذه الدرجة ان الواحد لما السكر ما بينتظمش على طول خصوصا اللي عندهم سكر من زمان يعرف على طول يقول انا سكري مش مظبوط لان نظري النهاردة ملخبط التأثير التاني اللي هو بيحصل بعد سنوات ان السكر بيبتدي يعمل مشاكل ضم جمة وخطيرة جدا في العين من الداخل خاصة الشبكية بيعمل نزيف شديد بيعمل ارتشاحات شديدة ولو ما تعالجش في الوقت المناسب ممكن يؤدي الى حدوث تليفات وانفصال في الشبكيه والله لا يقدر فقدان في الابصار. فالسكر مرض خطير يجب ان اي مريض عانى من السكر انه يهتم بيه ويهتم بعلاجه ويهتم بتنظيمه والى جانب ذلك يهتم جدا بالمتابعه مع دكتور العيون علشان نكتشف أي مضاعفات أو أي تغيرات ابتدت تؤثر على العين أو تصيب العين في الوقت المناسب ونلحق ونعالجها ونتحكم فيها قبل ما نوصل لمرحلة فيها ما بيبقاش في علاج نرجع تاني حضراتكم لعملية إصلاح عيوب انكسار العين بالليزر فزي ما بقول انه للاسف الشديد بشوف بعض الاولاد الصغيرين يعني يمكن يكون عندهم 10 12 سنه وسمعوا عن حد عمل هذه العملية وعمل إصلاح للنظر ويضغطوا على أو, أو والدهم أو والدتهم إحنا عايزين نصلح العين بالليزر وبنشوفهم جايين بيجوا العيادات أو بيجوا يعني يفحصوا وأنا نفسي أصلح عيني بالليزر وأنا كاره النضارة وأنا مش عايز ألبس النضارة والنضارة بتتعبني النضارة بتتكسر كلام من ده طبعا دي كلها عيوب أو يعني شكاوى الواحد ما بياخدش بيها النصيحة انه ان الواحد لازم يكون يصل الى سن معين على الاقل 20 سنة ده على الاقل بحيث ان يكون النظر استقر لاننا يمكن نسمع عن بعض الناس عملوا اصلاح للضعف بالليزر ورجع الضعف تاني ده يمكن مش رجع ده يمكن رجع اكتر مما كان او يمكن ما كانش عنده نوع معين من الضعف وظهر عنده نوع تاني فالطريقة أو طريقة الإصلاح طريقة العالم كله معترف بيها ولكن مقننة لازم يكون النظر استقر واحنا دايما بنقول مش أقل من سن العشرين ممكن يكون الواحد فوق سن العشرين ونظر لم يستقر وبالتالي ما ينفعش برضه الإصلاح بالليزر فبنقول إن الواحد لازم يعمل كشف للنظر لمدة سنتين على الأقل وفي خلال هذه السنوات يكون النظر استقر يعني الضعف ما زادش أو ما تغيرش دي بتعتبر من ضمن العلامات المشجعة إن الواحد يفكر إنه يعمل يبقى السن يكون وصل لسن استقرار النظر الضعف يكون استقر بقاله على الأقل سنة ونص سنتين حالة العين تكون ما فيهاش مرض من الأمراض اللي بتت... بتت... يعني بتتدخل أو بتأثر على نتيجة الإصلاح بالليزر ومن أشهر هذه الأمراض وجود جفاف شديد في سطح العين لأنه معروف عن عمليات إصلاح النظر بالليزر أنا زي ما قلت إنها عملية جراحية فبيتعمل نوع من الجرح كده في سطح العين أو في سطح القرنية يعني بنعمل زي الطبقة كده بنعالج ليزر ونرجع نرجعها مكانها الحكاية دي لما بتتعمل أثناء التصليح بتؤدي إلى حدوث جفاف نسبي في العين لفترة يعني الناس اللي بيعملوا إصلاح للنظر بيعانوا من الجفاف بعد العملية لمدة كذا شهر فلو ابتدينا من قبل ما نعمل وكنا بنعاني من جفاف شديد طبعا ده بيؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى فقدان الإبصار فمرض جفاف العين بيخلينا نقول لا هذا المريض ما ينفعلوش نعمل له عملية إصلاح للنظر ان يكون في عتمات في القرنيه يعني لو المريض ده اخذ اصابه قبل كده او حصلت عتامه شديده في القرنيه مش هنقدر برضه نعمل له هذه العمليه اذا فحص العين مهم جدا عشان نقول العين دي ينفع يتعمل لها او ما ينفعش يتعمل لها من ضمن المضاعفات اللي ممكن تحصل من هذه العمليه انا ما بخوفكوش بس بقول لكم بمنتهى الامانه يعني انه لو مريض عنده ضعف جامد في الشبكيه يعني وبعدين عمل عملية زي دي ممكن جدا عملية إصلاح ضعف الإبصار بتؤدي إلى حدوث انفصال في الشبكية إذا لازم نفحص العين ونفحص قاع العين ونطمن على حالة الشبكية إنها حالتها كويسة أحيانا المريض لو كان بيعاني من المياه الزرقاء وارتفاع في ضغط العين هذا المرضى دول احنا ما بنحبش برضه نعمل لهم العمليه لأن خطوة من خطوات إجراء العملية هي إننا بنرفع ضغط العين لمستوى عالي جدا صحيح لمدة قصيرة ولكن بنرفع الضغط رفع عالي جدا هذا الرفع ثبت في الأبحاث العلمية أنه ممكن بيؤثر على الشبكية وعلى وظيفة العين وعلى النظر إذا بيفضل أننا ما نعملهاش للمريض اللي بيعاني من المياه الزرقاء خصوصا أننا بعد العملية بندي للمريض قطرات فيها كورتيزون وبتتاخد لفترة وقطرات الكورتيزون معروف عنها أنها قد ترفع ضغط العين في لي معانا اتصال نسمعه الأستاذ صلاح اتفضل يا أستاذ صلاح ازيك يا دكتور مصطفى اتفضل حضرتك لو سمحت يا فندم انا كنت عملت عمليه ليزك للعين اليسرى من حوالي شهرين ايوه فاهم آه تمام وبعد كده بعد 15 يوم بالظبط الايد ظهرت في العين عندي في الرؤيه هاله زي الدخان كده اشبه بشكل دايره وطالع منها خيوط كده زي خيوط العنكبوت في الرؤيه ورجعت للطبيب تاني اللي عملها لي وسافرت القاهره برضو لاحد الاطباء قال لي دي حاجات هتبقى في الجسم الزجاجي ودي مش هتزول يعني تعايش معاها لكن هي مفيش خطر منها على الشبكيه او على الرؤيه وانا سمعت حضرتك من شويه بتقول ان ممكن الاجسام المعتمه اللي بتظهر في الرؤيه في بعض العلاج اللي ممكن يخليها تذوب او تختفي من الرؤيه فانا كنت عايز اسال هل دلوقتي في علاج ممكن يعني يخلي الحاجات دي تختفي من الرؤيه انا هسالك سؤال يا استاذ صلاح اتفضل انت بتقول عملت في العين اليسرى اه طب ما عملتش في اليمنى ليه والله انا كنت خايف لان انا عندي كان عندي العين اليسرى انا عندي حوالي 40 سنه أيوة والعين فهمت.
اليسرى كانت minus 11 والعين اليمنى كانت minus 3 انا كنت عايز اسمع منك الكلام ده لان انا توقعته
اه آه، احنا في بعض الحالات لما بيكون في فارق كبير بين قوة في قوة الابصار بين عين والعين التانية بنعمل فعلا الليزر وبتعتبر من ضمن الوسائل اللي بنستخدمها لتقريب الفارق بين العينتين تمام انما اللي انا سمعته منك انها كانت ناقص 11 اه فناقص 11 معناها ان درجة قصر النظر اللي فيها كانت كبيرة اه فأنا كنت لسه يمكن هتكلم في النقطة دي آه، لو كان أمهلنا الوقت إنه مش كل درجات ضعف الإبصار ينفع فيها التصليح اه يعني برضو لها معدل أو لها رينج معين كده إحنا بنتحرك فيه علشان إحنا بنعمل العملية على القرنية عشان كده إحنا من ضمن الفحوص اللي بنعملها بنعملها على القرنية ونشوف هل القرنية تسمح حالتها وسمكها بإجراء هذا التصليح ولا لا لأننا في العملية دي بنشيل جزء من سمك القرنية الليزر بيشيل هذا الجزء علشان يعدل من قوة القرنية وأنا لسه قلت في الأول إن عندنا في العين عدستين العدسة الأولى والأهم والأقوى هي القرنية العدسة الثانية هي العدسة اللي جوه العين فالقرنية دي عدسة مهمة جدا جدا علشان تكوين السرعة الشبكية فإحنا في عمليات الليزر بنشيل جزء من سمك القرنية علشان نعدل من قوة القرنية عشان نصلح عيب الانكسار الموجود ولكن في حدود لو احنا كان في ضعف كبير وشلنا جزء كبير من سمك القرنية بنعمل إضعاف للقرنية بتضعف ولما بتضعف ما بتقدرش تتحمل الضغط الطبيعي بتاع العين بنبتدي يحصل جحوظ في القرنية بنبص نلاقي القرنية ابتدت وتبقى فيها جحوظ شديد عن الطبيعي حتى بنسميها في بعض الأوقات زي القرنية المخروطية بتبقى القرنية فيها جحوظ نتيجة لأنها ضعفت عشان كده أنا بقول إنه في فحوصات في منتهى الأهمية بتتعمل علشان أقول ينفع أو ما ينفعش بالنسبة لوضع حالة الأستاذ صلاح هو ال ال إنه آه، كان نتيجة لوجود الفارق بين العينتين ده من ضمن الحاجات الحقيقة اللي علميا معروف إن ممكن نستخدم الليزر لإصلاحها آه، ناقص 11 بيعتبر يعني على الحدود يعني في بعض الناس الحقيقة بيقولوا لا ما يفضلش أكتر من ناقص 10 إننا نعمل إصلاح في ناس بتقول لحد 11 أو 12 ما دام سمك القرنية يسمح الحاجة التانية هي حالة الشبكية في حالة زي دي وفيها ناقص 11 بنبقى قلقانين إن يكون في ضعف في الشبكية وزي ما قلت قبل كده إن ممكن جدا هذه العملية مع وجود ضعف في الشبكية يحصل انفصال فيها الشكوى اللي بيشتكي بيها وجود زي العتامة أو الضباب قدام الرؤية آه، لها سبب من اتنين السبب الأول قد يكون في القرنية والسبب الآخر قد يكون في الجسم الزجاجي في الخلف أوقات لما بتتعمل هذه العملية القرنية آه، كتفاعل من الأنسجة مع الليزر اللي احنا بنعمله يبتدي يحصل فيها نوع من الالتهاب والالتهاب ده بيخلي أنسجة القرنية مش بالشفافية اللي كانت بيها قبل العملية طب طب في معانا اتصال طب
الو الأخت حنان أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي هو انا كانت عينيا وجعاني فرحت آه، رحت كشفت قالوا لي ارقام عينيكي ضعيفه فلما انا سني سني 18 سنه فرحت آه، عملت العمليه اللي هي بالليزر عملتها عند دكتور و... ودلوقتي ساعات يعني ساعات بتيجي يعني مره واحده تزغلل كده وساعات ما بتشوفش حاجه تشوف الارقام آه، متلخبطه كده ما بتعرفش تركز في الارقام من بعيد وساعات ابص الاقيها ببص بيها عادي وبشوف فيها اي حاجه و... وبشوف بيها عادي ماشي تمام هسألك بس سؤال انت قلتي لما روحتي قالوا ان الارقام كبيرة تقدري تفتكري كانت كام لا والله مش فاكره لان ما انا تفتكريش.
عاملاها من حوالي خمس شهور قبل ما تعمليها لبستي نظارة
اه كنت لابسه نضاره من وانا من وانا صغيره كويس النظارة دي كانت عدساتها تخينة قوي لا وانا وانا صغيره كانت تخينه خالص فلما كبرت بقت يعني كويسه لا يا اخت حنان ده المفروض دايما بيحصل العكس يعني دايما لا قصة يعني عشان وانا صغيره كانت معموله حكومي فما كانوش مهتمين بيها يعني فلما كبرت وعملتها على حساب انا فالدكتور عملها لي يعني حلوه يعني كويس يا سلام طب ماشي انا مصدق انما يعني واضح من كلامك انه آه، في ضعف وقصر نظر بدرجه مش قليله لانك بتقولي ان العدسات النضاره كانت تخينه فمعناها ان الضعف كان كبير لو كان الضعف كبير والسن كان 18 سنه انا اعتقد يا اخت حنان انه آه، السن ده ما كانش موفق قوي يعني احنا لما بيكون الضعف كبير وبالتالي النظر ما بيستقرش قبل سن 20 22 سنه الحقيقه بنفضل اننا نصبر زي انا ما قلت قبل كده لما بيكون الضعف كبير بنفضل اننا نستمر ن- او نصبر او نأجل العمليه لسن العشرين او اكتر ويستقر النظر وبنعرف استقراره باننا بنعمل كشفين او ثلاثه على مدى ست شهور في ست اشهر في ست اشهر يعني سنه ونص سنتين ولما بنطمن ان النظر استقر وثبت بنبتدي نعمل العمليه انا ك- اخشى ما اخشاه صراحه بالنسبه لحاله الاخت حنان انه بما ان الضعف كان كبير وعملت في سن صغير حبه احتمال ان يحصل ان ارتداد او ظهور جزء من الضعف السابق اللي كان موجود عندها اتمنى يا رب انه ما يحصلش فال بالنسبة للشكوى بتاعتها ان هي في احيانا بتحس انه في آه، زي غشاوة او حاجة جت وبعدين بترجع آه، تختفي فغالبا مع ضعف النظر الشديد اللي كان عندها اللي هي بتقول عليه والنضارة كانت تخينة غالبا هيكون في عندها تحللات في الجسم الزجاجي اللي هي العتمات اللي انا بقول عليها والتحللات او العتمات دي بتبقى سابحة ومتحركة احيانا بتظهر قدام العين واحيانا بتختفي عشان كده هي بتشتكي او بتقول ان انا اوقات بشوفها اوقات ما بشوفهاش الحاجة الثالثة اللي هي قالتها ان انا مشكلتي اكتر في البعد مش في القرب لان هي عندها قصر نظر وطبيعي اللي عنده قصر نظر بيقدر يشوف قريب كويس عن بعيد آم، يعني زي ما احنا شفنا من اتصالات الاخوة اللي اتصلوا بينا الحقيقة انه ان هم قالوا كلام من الحاجات اللي انا حذرت منها وقلتها اللي هي انه بعد العمليه آه، ممكن الواحد يبتدي يشوف عتمات نتيجه لحدوث التهابات بعد العمليه ممكن الواحد يشوف آه، زي غشاوات نتيجه لتحللات في الجسم الزجاجي آه، نتمنى يا رب انه ما تحصلش هذه الاشياء آه، الكلام اللي انا كنت بجاوب بيه الاخ لما قال انه كان عنده ناقص 11 الكلام ده كان في منتهى الاهميه لانه اول ما ظهر آه، اصلاح آه، ضعف الابصار بالليزر للاسف الشديد انه في بعض الاطباء في عموما في العالم يعني مش في مصر بس ابتدوا يعملوا ويعملوا آه، ب- بطريقه عشوائيه بدون اجراء الفحوصات اللازمه لاصلاح ال- آه، اللازمه لعلاج اصلاح النظر بالليزر فكان في شيء من التسرع منهم ومن المرضى أدى إلى حدوث مضاعفات لبعض الناس وهذه المرضى ه- دلوقتي الحقيقة اللي عانوا من ضعف القرنية بيعملوا عمليات ترقيع قرنية وده طبعا شيء آه، يعني غير مقبول لأنه الشخص اللي عنده عيب انكسار سواء كان قصر أو طول أو غيره بيبقى قادر يشوف يعني ممكن لو لبس نظارته بيقدر يشوف ويشوف كويس فعشان كده احنا بنقول ان عمليات اصلاح آه، ضعف الابصار عمليات اختياريه يعني الشخص بيعملها وممكن ما يعملهاش ولو ما عملهاش مش هيجرى حاجه هو بيعملها علشان مش عايز يلبس النظاره فمش معقول يكون الشخص عنده قرنيه كويسه وشفافه وما فيهاش اي مرض ويروح يعمل عملية ينتج عنها مضاعفات والمضاعفات تؤدي إلى ضعف إبصار وتؤدي إلى احتياجنا إلى إجراء عملية أكبر وأكبر زي عملية ترقيع القرنية فالعملية مقننة العالم كله دلوقتي حط لها قوانين معينة وحدود معينة للإجراء يعني كنت برضه بالنسبة لإجابتي للأخ صلاح حكاية الضعف يعني ممكن واحد بلاقي عنده ناقص 15 ناقص 18 ويقول يا دكتور أنا عايز أعمل عملية تصليح النظر بالليزر لا احنا في حدود معينة نقدر نعمل بيها هذه العملية في عمليات أخرى ممكن تتعمل لهذه الدرجات من الضعف يعني اللي عنده ضعف شديد جدا فوق ال 15 18 20 او اكثر في عندنا عمليه استبدال عدسه العين يعني بتتعمل للمريض او لهذا الشخص عمليه بنستبدل او بنستخرج العدسه اللي مخلوقه اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى داخل العين حتى وان كانت شفافه ممكن جدا بنستخرج هذه العدسه من داخل العين فبيتصلح قصر النظر ليه لان العدسه اللي موجوده داخل العين قوتها بالزائد وقوتها بالزائد بدرجه عاليه كبيره فلو كان المريض بيعاني من قصر نظر بدرجه كبيره واستخرجنا العدسة اللي قوتها بالزائد من داخل العين بيحصل تعادل تعادل بين طول النظر بتاع العدسة اللي أنا بستخرجها وبين قصر النظر اللي عند المريض وهذا التعادل ممكن بيخليه يشوف بعد كده كويس من غير ما نعمل له عملية بالليزر لإصلاح البصر فدي طريقة من الطرق اللي ممكن بتتعمل لإصلاح قصر النظر العالي في طريقة أخرى وهي طريق طب في معانا اتصال الاستاذ خالد استاذ خالد استاذ خالد ايوه حضرتك معاك يا معاك فندم اتفضل اتفضل يا استاذ خالد انا سامع حضرتك
والله يا فندم انا عندي ابن حضرتك اما يشوف بس اما يشوف بالليل وما بيشوفش بالنهار حضرتك وديته الدكتور قال عنده بعد نظر جامد يا فندم ايوه يا فندم طب يعني الدكتور اقترح على حضرتك اي وسيله للاصلاح او العلاج ايوه يا فندم هو اقترح عليا اقترح عليا حضرتك قال لي يا فندم آه، دلوقتي هو عنده بعد قال لي وعطاني نظاره مش عليها شويه النظاره وبعد كده النظاره هو مش جميله خالص وبعدين وديته للدكتور والدكتور قال لا ده نظره مش عليه صوت حضرتك بيقطع حبه يا استاذ خالد صوت حضرتك بيقطع فمش مش م...
ماشي يا فندم تسامح حضرتك بس يا فندم
طب تتصل اتصل تاني يا استاذ خالد طب يعني هو يمكن في الكلمتين بس اللي قالهم الاستاذ خالد حتى يمكن لو اتصل مره تانية واضح انه ابنه عنده طول نظر جامد قوي احنا عندنا الاطفال ساعه ما بيتولدوا كلهم بيبقى عندهم طول نظر ولكن بيبقى بدرجه مش كبيره وبعدين كل ما بيج- بينمو وبيكبر كرة العين بتكبر طول النظر بيتحسن عشان كده بنلاقي أحيانا أطفال عندهم سنتين ثلاثة بيتولدوا ويبتدي يظهر عندهم حول بنلاقي ان الحول غالبا في الحاله دي بيبقى حول داخلي يعني نجد ان سواد العين بيبقى متجه للداخل اللي احنا بنسميه حول انسي ده بيبقى نتيجه لطول النظر اللي الطفل بيتولد بيه بعد كده الطفل لما بيبتدي يكبر طول النظر بيتحسن نتيجه لان كره العين نفسها حجمها بيكبر ومع تحسنه بيبتدي الطفل ممكن عن سن ست سنين سبع سنين ثمان سنين يبتدي يتحسن ابصاره ويتحسن طول النظر وما يلبس النظاره انما اذا كان طول النظر الخلقي بدرجه عاليه في الحاله دي بيستمر مع الطفل وفي الحالة دي بيحتاج أن الطفل يلبس نظارة علشان تساعده على الرؤية دايما بنقول أن طول النظر بيبقى دايما مريضه دايما بيشتكي ومن الصعب أننا نقنعه عن عيان قصر النظر ليه؟ عيان قصر النظر بيشوف قريب كويس وما بيشوفش بعيد كويس عشان كده احنا بنديله نظاره وقلت قبل كده بعدسه بتبقى بالناقص العدسه دي اول هو ما بيحطها ويلبس النظاره بيبقى مبسوط جدا يلاقي نفسه شاف الصوره حلوه قوي والحاجات البعيده اللي ما كانش قادر يشوفها بقت جميله عشان كده الطفل نفسه بيبقى متمسك بالنظاره بيدور عليها يقول ادوني النظاره انا عايز النظاره انا بحب النظاره قريب بيشوف كويس بعيد النظاره بتوريه كويس عشان كده بيبقى من السهل اقناعه بيها عيان طول النظر عنده مشكلة انه ولا بيشوف قريب كويس ولا بيشوف بعيد كويس عشان كده بيبقى دايما مريض طول النظر التعامل معاه اصعب بكتير من التعامل مع مريض قصر النظر خصوصا لو كان طفل صغير الحاجة التانية ان في طول النظر بندي عدسة بالزائد ودايما عدسة الزائد بتبقى عدسة تخينة وتقيلة فبتلاقوا الاطفال دايما النضاره بتبقى تقيله بتضغط على الانف او بتبقى تقيله فدايما الطفل بيبقى كاره النضاره او مش عايز يلبسها بسبب تقلها وبسبب تخن العدسه بتاعتها فيمكن دي تكون مشكله بتاعه الولد ابن الاستاذ السائل فنحاول اننا نعمل له نظارات في دلوقتي طالعه عدسات بتبقى خفيفه خصوصا لا طب معانا اتصال تاني يا الاستاذ احمد استاذ احمد وعليكم السلام اتفضل شكرا جزيلا بعد اذن حضرتك يا دكتور معروف ان مريض السكر بياخد مثلا دواء منشط للكبد مع الادويه اللي هي فيها سلوكاز اللي هي بتاثر على الكبد وطبعا يا دكتور الكل يعلم ان السكر بيأثر على الشبكيه بتاع العين وعلى الكلى فهل دواء وقائي للعين لمريض السكر زي ما في بالظبط حاجات منشطه للكبد والحفاظ على الكبد من ادويه السكر
هو اقول لحضرتك حاجه يعني طبعا. هو في مرض السكر فعلا الكبد وظيفه ما بتبقاش طبيعيه ومعروف قوي في مريض السكر انه بيبتدي يحصل ترسبات دهنيه في الكبد وفي خلايا الكبد يعني لدرجه انه بيسموه الكبد الدهني يعني بالانجليزي الفاتي ليفر اللي هو الكبد الدهني يعني بنلاقي مريض الكبد فعلا نتيجه لترسب الدهون بكثره في الكبد الكبد بيتضخم حتى وتضخمه بيأثر على وظيفه الكبد فالدكاتره او الاطباء المتخصصين في امراض الكبد والسكر بيحبوا دايما يدوا ادويه بتكون منشطه للكبد بالنسبه لهذه الادويه لا مفيش اي مشكله بالنسبه لنا كعيون وبعدين اقول لحضرتك حاجه تانية انه الخلل في وظائف الكبد ووظائف الكلى زي انت ما قلت دي بتؤثر على العين يعني انا يهمني جدا كطبيب عيون ان مريضي مريض السكر يكون وظائف الكبد والكلى عنده تكون كويسه فاعطاء هذه الادويه انا بالنسبه لنا كعيون ما فيش فيها اي مشكله يمكن بتساعدنا حتى بالنسبه للعين أه كنت بعد كده بتكلم حضراتكم بالنسبة اه للمريض اللي هو أو للطفل اللي هو بيعاني من طول النظر مننا نحاول نشجعه بإننا نعمل نظارة تكون خفيفة نعمل نظارة قدر الإمكان ما تكونش عدستها تخينة علشان نحبب الطفل في لبسها لأنه عدم لبس النظارة هيؤدي إلى إن الطفل مش هيبقى يقدر يتابع التحصيل في المدرسة ويعمل واجباته في المنزل وده طبعا ممكن يؤثر على مستقبله ويؤثر على حياته الحاجة التانية انه الطفل دايما نمنيه ان هو لما يكبر لو ما حصلش تحسن لطول الابصار في وسائل اخرى لتصليح هذا الضعف في السن المناسب ممكن جدا نحسنه سواء كانت بعدسات او كان بعمليات الاصلاح فنشجع الطفل ونحبذه او نحسه على انه يستخدم نظارته بكل الطرق لانه عدم استخدامها هينتج عنه مشاكل كبيره. انا زي ما قلت لحضراتكم ان الطفل اللي عنده طول نظر بيعاني من الحول. اه فلما بيعاني من الحول، الحول ده معناه ايه؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يخلقنا بيخلقنا خلقنا بحيث ان عندنا عينتين والعينتين بيبقوا موجهين باصين للامام بحيث انه العين اليمين بتستقبل من مجال معين العين اليسار بتستقبل من مجال اخر العينتين دول بيعملوا صوره وصوره في بينهم تداخل الصورتين دول مع التداخل اللي موجود بينهم بيبعتوهم العينتين اليمين واليسار بيبعتوهم للمخ في مركز في المخ اللي هو مركز دمج الصور اللي جايه من العينتين علشان الصورة المخ يدمجها ونقدر نشوفها صورة واحدة ونشوفها مجسمة لازم يكون الصورتين دول قريبين من بعض ويكون العينتين باصين للأمام المريض اللي بيعاني من الحول نتيجة لانحراف إحدى العينين ما بتبقاش باصة قدام باصة بميل سواء كان للداخل أو للخارج العين دي بتبعت صورة للمخ مختلفة عن صورة العين التانية المخ ما بيقدرش يدمج الصورتين فلا إراديا المخ بيستقبل الصورة الأحسن الصورة اللي هي واضحة أكتر ويستقبلها في مركز الإبصار ويهمل الصورة اللي جاية من العين اللي فيها حول إهمال هذه الصورة مع الوقت بيؤدي إلى حدوث كسل في العين كسل وظيفي في العين لو استمر هذا الكسل بيبقى كسل دائم مش كسل مؤقت وبتظل العين دي طول العمر بتعاني من ضعف الإبصار إذا إننا نحسن أو إننا نصلح طول النظر اللي بيعاني منه الطفل بالنظارة ده شيء في منتهى الأهمية حتى ما نوصلش لمرحلة حدوث الكسل الوظيفي في العين من ضمن للحاجات اللي بتستخدم في إصلاح أو في تحسين قوة الإبصار إننا نعالج المضاعفات اللي بتحصل في الشبكية وأشهر حاجات بتستخدم في علاجها دلوقتي أنواع مختلفة من الليزر أنا زي ما قلت لحضراتكم أن مرض السكر مشهور عنه هذا الكلام الأمراض الكلى مشهور عنها هذا الكلام ارتفاع ضغط الدم مشهور معروف عنه هذا الكلام الناس اللي بيعانوا من أمراض دم يعني اللي بيعانوا من الأنيميا بيعانوا ربنا يا رب ما يجيش اللي هي السرطان الدم وغيره الناس دي كلها بتعاني من مشاكل بتحصل ومضاعفات بتحصل في الشبكية هذه المضاعفات ممكن أولا لازم نعالج السبب العام سواء كان سكر أو ضغط أو أنيميا أو غيره الحاجة التانية في عندنا أدوية بنديها كأطباء عيون علشان نحسن ونقلل من هذه المضاعفات وبنساعد على تحسين هذه المضاعفات سواء كان نزيف أو ارتشاح أو غيره الحاجة الثالثة أننا بنلجأ لاستخدام أشعة الليزر لعلاج هذه المضاعفات علشان نساعد الأنزفة والارتشاحات اللي بتحصل على الامتصاص ودي بتبقى طريقة في لها جدوى كبيرة وبتستخدم دلوقتي بقالنا سنوات كثيرة يعني احنا الحمد لله بنستخدم الليزر في مصر من السبعينات يعني من سنة 76 أو 77 بقالنا حوالي 35 سنة دلوقتي اللي عندنا خبرة وباع كبير في إصلاح هذه المشاكل بواسطة أشعة الليزر المختلفة جد جديد في هذه الأيام في السنوات القليلة الماضية استخدام عقاقير معينة بنحقنها داخل العين لعلاج هذه الأسباب لضعف الإبصار حقن معينة بتستخدم العالم كله دلوقتي أقرها ومنظمة الصحة والغذاء العالمي في أمريكا أقرتها بندي هذه الحقن علشان علاج هذه المضاعفات لدرجة أننا في بعض المرضى دلوقتي كنا بنقول لهم من كام سنة للأسف حالتكم ميؤوس منها للأسف مش هنقدر نعمل لكم حاجة دلوقتي وبفضل الله سبحانه وتعالى بنبشرهم بأنه بقى ظهر في علاجات جديدة وممكن أنها تساعد وتحسن الإبصار عندهم ولكنها طريقة لازم تكون برضو مقننة يعني أنا زي ما بقول لحضراتكم أن هي حقن بتتداخل داخل جوه كرة العين ومريض السكر معروف وغيره أنه بيبقى عرضة لأي تلوث فيه طبعا بيبقى في منتهى الخطورة فهذه الحقن لازم يكون أن المريض في حالة بتحتاج فعلا استخدام هذه الحقنة بنستخدمها بالكمية المطلوبة بنديها بعدد المرات اللي أقرها الدنيا والعالم كله بيكون في متابعة للمريض قبلها وبعدها بندي النوع المعين اللي ينفع للمشكلة المعينة اللي موجودة عند هذا المريض اللي ما ينفعش يتاخد عند مريض آخر بنراعي المضاعفات الموضعية والمضاعفات العامة اللي ممكن تنتج عن هذه الحقن كل دي عوامل بتبقى في مخ دكتور العيون اللي هو بيشوف مريضه وبيشوف حالته وبيقرر له العلاج اللازم اللي المفروض يديهوله فزي ما بقول لحضراتكم ان الموضوع مقنن والموضوع محتاج اننا نتبع او نتبع القوانين والقواعد المعروفة علميا وعالميا في علاج هذه الحالات علشان ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى أننا نحقق الشفاء ونحقق تحسن الرؤية وأن المريض بتاعنا إن شاء الله بإذن الله يعيش ويتمتع بنظره وبرؤيته طول العمر الحقيقة أنا سعدت جدا بأن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة وأتمنى يا رب ليكم دايما الشفاء وأتمنى ليكم دايما النظر والرؤية السليمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز عابد للعظام أول مركز متخصص في جراحة العظام 24 ساعة